تسعينات اف ام اجمل ذكريات
كل مكان في مصرنا الجميلة شاهد على الحضارة والكل أثر من أثارنا الإسلامية سر وحكاية هنلف مصر ونطوف ونسمع من كل أثر ونشوف هنرجع لزمن السلطان والجارية والمملوك هنسافر مع آلة الزمن ونسمع حكاوي كل أثر استنوني في برنامج قصة أثر على تسعينات FM مع آية علي
قصة أثر مع آية علي كل يوم حد الساعة 7 إلا ربع بالليل على تسعينات FM
مساء الخير والسعادة على كل مستمعي تسعينات FM معاكم آية علي وجولة رقم واحد من قصة أثر بما ان دراستي كانت متعلقة بالآثار الإسلامية وبما اني عاشقة لكل تفصيلة من تفاصيلها حبيت أنقل لكم حوادثها وأكون همزة وصل بينكم وبينها قصة أثر هو برنامج بتعرف فيه معاكم على أجمل الآثار الإسلامية الموجودة داخل مصر وخاصة مدينة القاهرة مدينة القاهرة آه، هنلاقي فيها عدد كبير جدا من الآثار الإسلامية وده بيرجع لأن مصر كان فيها حوالي 1100 أثر إسلامي 800 أثر منهم موجودين في القاهرة و300 أثر في باقي المحافظات ويمكن السبب في ده هو إن مدينة القاهرة كانت مركز الحكم في العصور الإسلامية المختلفة وبالتالي كان الحاكم بيهتم بالبنى والتعمير فيها عن باقي المدن التانية عشان كده هنلاقي إن مدينة القاهرة مليانة بالآثار الإسلامية من مساجد وبيوت وقلاع وقصور النهاردة هننطلق بأولى جولاتنا في مدينة القاهرة وهسرد لكم أجمل نماذج العمارة المملوكية في الحضارة الإسلامية جولة لأجمل آثار العصر المملوكي في مصر مصر الجميلة في كل عصر فيها نوابغ في جميع المجالات سواء في العلم في الفن في الأدب وفي مجال العمارة موضوع حلقتنا النهاردة ويمكن ده بيفكرني بكلمات الشاعر الكبير سيد حجاب لما قال ولا شيء يعطر حياتنا يمد في مداها غير سيرة عاشت هنا أكتر صاحبها معاش ومن النماذج دي أسرة مملوكية سيرتها لسه عايشة وأثرها شاهد حي عنها وهي أسرة قلاوون الأسرة دي حكمت مصر في العصر المملوكي الذهبي حوالي 105 سنة بدأت بالسلطان المنصور قلاوون أول من تولى الحكم سنة 678 هجرية وانتهت بالسلطان حاجي آخر من حكم من الأسرة سنة 784 هجرية 105 سنة توالى على حكم مصر في الوقت ده سلاطين من أسرة قلاوون ما كانوش كلهم بنفس القوة والتأثير ولكن ظهر لنا منهم نماذج أثرت في النهضة المعمارية بشكل كبير والحقيقة إن مصر شهدت طفرة كبيرة جدا في العمارة والفنون في عصر المماليك العصر الذهبي في تاريخ العمارة في مصر وخاصة أسرة قلاوون اللي كانت مقبلة بشكل كبير جدا على الإنشاء والتعمير الأسرة دي أهدت لنا مباني أثرية وقطع فنية من كتر جمالها هتدخل كده في حالة من الذهول وعشان كده حابة أكلمكم النهاردة عن أبرز نماذج اخترناها من أثرهم من آثار الجد والحفيد بس الأول هنبتدي بتعارف ملوكي عن العصر المملوكي المماليك بيرجع أصلهم لقبائل التركمان الرحل اللي استوطنوا آسيا الصغرى وتركستان وكان الحكام المسلمين بيشتروا أعداد كبيرة منهم في سن الطفولة من سوق النخاسة السوق ده كان بيتم فيه بيع الأطفال بهدف خدمة الحكام وحراستهم وكمان كان الحكام حريصين على إنهم يعلموا الأطفال دي اللغة العربية ومبادئ الدين الإسلامي وبعدها كان بيتم تدريبهم على الحياة العسكرية فبيتعلموا فنون القتال والفروسية كان هدف الحاكم من الخطوة دي إنه يضمن ولائهم ليه وكمان يقدر بيهم يكون قوة عسكرية بتقوم على حراسته ومساندته وقت الخطر بمرور الوقت زاد نفوذ المماليك في الفترة الأخيرة من حكم الأيوبيين أصبح ليهم مكانة كبيرة جدا ومهمة جدا تحديدا في فترة حكم الملك الصالح نجم الدين أيوب وده لأن الصالح نجم الدين أيوب اشترى كتير من المماليك الأتراك وأسند ليهم وظائف مهمة جدا في مصر وكمان بنى ليهم قلعة في جزيرة الروضة على النيل وعشان كده اتعرفوا في التاريخ باسم المماليك البحرية بمرور الأيام ومع قوة نفوذهم اللي بتزيد يوم عن يوم اتمكنوا في النهاية إنهم يوصلوا للسلطة والنفوذ وبكده انتهى عصر من العصور الإسلامية وهو العصر الأيوبي ودخلت مصر بعدها في عصر إسلامي جديد عصر المماليك عصر من أزهى عصور مصر الإسلامية لو جينا اتكلمنا عن الناحية السياسية اللي مرت بيها مصر في فترة حكم المماليك هنلاقي إن كان ليهم دور كبير جدا في طرد الصليبيين بشكل نهائي من البلاد وصد المغول عن دخولهم مصر بعد هجومهم على الشام غيرتهم غير دورهم كبير طبعا في النهضة العلمية والفكرية وولعهم الكبير بالعمارة والفنون كان من الطبيعي إن العصر المملوكي يلقب بالعصر الذهبي نتيجة للازدهار اللي شهدته مصر في جميع المجالات في العصر ده والحقيقة إن العصر ده لو اتكلمنا عن الشخصيات المؤثرة فيه واللي كان ليها دور بارز هنلاقي نجوم كتير ولكن النهاردة هنتكلم عن أبرز شخصيات العصر ده من أسرة واحدة أسرة حكمت مصر 105 سنة ويمكن ده كان في حد ذاته ظاهرة فريدة في مصر لأن المماليك كان ليهم مبدأ معين ماشيين بيه وهو إن البقاء في الحكم كان للأقوى وعشان لكل قاعدة استثناء كانت أسرة قلاوون اللي حكمت بمبدأ الوراثة استثناء فريد من نوعه والدليل على كده إن مصر كانت من أزهى في أزهى فتراتها في الوقت ده وبالتأكيد الآثار الباقية من العصر المملوكي شاهد مادي مميز على ازدهار العمارة والفنون في عصر أسرة قلاوون ودلوقتي هنطلع لفاصل صغير ونرجع لكم نكمل حكاية الأصل
I
ورجعنا لكم تاني ومكملة معاكم قصة أثر من أجمل آثار العصر المملوكي لمؤسس أسرة قلاوون والسلطان الخامس لمصر في ترتيب سلاطين المماليك هو السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون أبو المعالي الألفي الصالحي النجمي اطلق السلطان باسم سيده الصالحي النجمي نسبة للصالح نجم الدين أيوب اللي كلمتكم عنه وتلقيبه باسم سيده كان تشريف ليه وكمان الصالح نجم الدين أيوب اشتراه بتمن كبير جدا وقتها وهو ألف دينار وعشان كده هنلاحظ برضو انه اتلقب بالألفي اشتغل المنصور قلاوون بمناصب عالية جدا لحد ما الحظ حلفه وبقى سلطان مصر سنة 678 هجرية حكم السلطان قلاوون لمدة 11 سنة قضاهم في مجاهدة الأعداء وإصلاح أمور مصر في أكتر من مجال وكان السلطان قلاوون راعي للفنون في عصره وقدر إنه ينهض بالحركة المعمارية والفنية نهضة كبيرة جدا أثرها باقية لحد دلوقتي ويقال إنه كان بيستغل كل الأموال اللي لديه في بنى منشآت كتير جدا وكان من أشهرها موضوع حلقتنا النهاردة مجموعة المعمارية الموجودة في أجمل أحياء القاهرة شارع المعز ضخامة البناء وروعة الزخارف تفاصيل بتحكي لنا عن سلطان راعي ومشرف بناء مجتهد وطبعا صناع وعمال بناء مهرة بنولنا تحفة معمارية بتزين شارع المعز تحفة أثرية في القاهرة المملوكية عبارة عن مجموعة معمارية بتضم جواها جامع مدرسة بيمارستان وقبة المجموعة دي عبارة عن مكان واحد بيجمع أكتر من مبنى بيأدي أكتر من وظيفة أمر السلطان القلاوون ببناء مجموعته المعمارية سنة 682 هجرية تم الانتهاء من بنائها سنة 683 هجرية وده معناه إن مجمع معماري ضخم بيضم أكتر من مبنى اتبنى في سنة واحدة وبالتحديد في 11 شهر وده إن دل فبيدل على قمة الإنجاز والمهارة اللي اتبنى بيها المجمع واللي بذلها العمال في مع الاهتمام بالتفاصيل المعمارية والزخرفية في كل ركن بالمجموعة وأشار لنا المؤرخ المقريزي لهمة المشرف على البناء وهو الأمير علم الدين سنجر الشجاعي اللي بيرجع الفضل ليه في الإنجاز الكبير اللي اتبنى بيه المجمع في مدة زمنية قليلة الدليل على كده إنه كان بيباشر العمل باستمرار وجمع صناع كتير جدا من كل مكان وجمع حوالي 300 أسير عشان يشاركوا في البنى لدرجة إنه أمر مماليكه إنهم يقفوا في شارع بين القصرين وأي شخص كان بيعدي من الشارع يلزموه إنه يشارك مع العمال في بنى المجمع وتم بالفعل بنى المجمع في فترة قليلة وأصبح علامة مميزة في شارع المعز الحقيقة إن السبب الأساسي في بنى المجمع بالكامل كان البيمارستان والبيمارستان دي كلمة فارسية بمعنى مستشفى لمداواة المرضى والسبب هو إن المنصور قلاوون لما كان في إحدى غزواته في الشام تحديدا في دمشق وده كان قبل ما يتولى السلطنة مرض مرض شديد جدا وتم علاجه بأدوية من بيمارستان نور الدين بدمشق ونظر وقتها إنه لو ربنا أتاه بالملك هيبني بيمارستان زيه بالفعل بعد ما تولى السلطنة والأمور استقرت في عهده بنى مجموعته المعمارية ما كانتش بيمارستان بس الحقيقة إن المماليك كانوا مهتمين اهتمام كبير جدا بالرعاية الصحية لكل الفئات للغني والفقير والدليل على كده إنهم بنوا أكتر من بيمارستان وكان من أشهرها البيمارستان المنصوري اتبنى البيمارستان المنصوري سنة 683 هجرية وده كان أول مبنى يتبني في المجمع وكان البيمارستان متاح للجميع للغني والفقير بالمجان وكان بيتكون من أكتر من جناح وكل جناح مختص بعلاج مرض من الأمراض وكان بيشرف على البيمارستان ده هيئة طبية منظمة جدا ومتوفر فيها كل معدات المستشفيات اللي كانت موجودة في الفترة دي وكان بيتم صرف الدواء والأكل المناسب لحالة, لحالة كل مريض من المرضى وكنوع من تخفيف الآلام على المرضى بنى السلطان قلاوون غرفة لعزف الموسيقى ووفر فيه خمسين قارئ للقرآن الكريم بمارستان قلاوون واللي وصفه رحالة تركي بأنه بناء عجيب لا مثيل له في بلاد الترك والعجب للأسف ما تبقاش منه غير جزء وغير جزء صغير جدا في حالة سيئة وموجود مكانه حاليا مستشفى قلاوون للرمد لو جينا نشوف تاني مبنى اتبنى في المجمع هنلاقي قبة قلاوون والقبة دي هي قبة دفن من أجمل نماذج القباب اللي اتبنت في العصر المملوكي القبة دي مربعة الشكل مسنودة على أعمدة وسقف القبة سقف خشب خشبي مذهب ببراطيم خشبية أما جدران القبة فمكسوة بفسيفساء رخامية وزخارف جصية بديعة الشكل في وسط القبة هنلاقي مقصورة من الخشب مدفون تحتها ابن السلطان المنصور قلبون وهو السلطان الناصر محمد القبة دي ما اقتصرتش بس على كونها قبة دفن لكن كان ليها أكتر من وظيفة كان بيتم فيها قراءة القرآن تدريس المذاهب السنية الأربعة خزانة فيها أنواع مختلفة من الكتب غير كمان إنه كان بيتم حلف اليمين فيها وبالنسبة للمدرسة المنصورية آخر مبنى اتبنى في المجمع في عهد السلطان قلاوون هي مدرسة المنصور قلاوون موجودة قصاد القبة وكانت مخصصة لتدريس المذاهب الفقهية الأربعة وفي عهد الناصر محمد ابن المنصور قلاوون بنى سبيل الكتاب بواجهة المدرسة وده كان سنة 726 هجري مجمع المنصور قلاوون لؤلؤة شارع المعز هو نموذج عن أشهر المجمعات المعمارية للسلطان قلاوون واللي اتبنت في وقت قياسي جدا وبدقة عالية في التفاصيل ودلوقت هاخدكم في جولة أثرية لأجمل أثر اتبنى للحفيد اللي كان زيه زي جده مغرم بفنون العمارة والتشييد بس قبل ما نروح للأثر ده هنخرج لفاصل قصير ونرجع نكمل حلقتنا
Thank you.
ورجعنا لكم تاني مستمعي تسعينات اف ام معاكم آية علي وقصة أثر النهاردة جولتنا التانية هتكون لمدرسة السلطان حسن أجمل النماذج الأثرية في القاهرة المملوكية اتولى السلطان حسن الحكم مرتين والحقيقة إن الحياة السياسية ما كانتش مستقرة قوي في عهده إلا إنه كان سلطان شغوف جدا بالفنون والعمارة ويمكن مدرسته الموجودة في ميدان صلاح الدين واللي بتعتبر من أشهر معالم الميدان هي أجمل مدرسة أثرية اتبنت في الفترة المملوكية حالة من الروحانية والإعجاب والذهول هتنتابك أول ما تدخل حرم مسجد ومدرسة السلطان حسن الأثر المتناسق المنسجم واللي بيمثل مرحلة نضوج العمارة المملوكية في مصر وصفه المستشرق الفرنسي جاستون فيت وقال هذا الجامع هو الوحيد بين جوامع القاهرة الذي يجمع بين قوة البناء وعظمة وعظمته ودك ودقة زخرفته ويق- ويقول جومار في كتاب وصف مصر أجمل مباني القاهرة ويستحق أن يكون في المرتبة الأولى من مراتب العمارة العربية بفضل قبته العالية وارتفاع مئذنتيه وفخامة بنائه وكثرة زخرفه بدأ السلطان حسن في بنى مدرسته سنة 757 هجريا بعد ما استقرت أمور الحكم في عهده واستمر البنى في المدرسة لمدة ثلاث سنين بدون انقطاع ويقال إنه صرف على عمارتها والعمال اللي بنوها مبالغ كبيرة جدا وإن تكاليف عمارة المدرسة اليومية كان قيمتها عشرين ألف درهم ما يساوي ألف مثقال من الذهب اهتم السلطان حسن ببنى المدرسة اهتمام كبير جدا وقبل ما يتم استكمالها بشكل نهائي احتفل بافتتاحها وصلى فيها صلاة الجمعة وكان من الطبيعي بعد الاهتمام الكبير جدا من الحاكم على بنى المدرسة دي إنها تكون بالنتيجة المبهرة اللي عليها المدرسة دلوقتي وإنها تعيش لسنين وسنين بشموخ يدل دليل قاطع على ازدهار العمارة والفنون في عصر أسرة قلاوون الوظيفة الأساسية للمبنى الأثري الضخم ده كان التدريس فكان بيتم فيها دراسة المذاهب الإسلامية الأربعة وهم المذهب الشافعي الحنفي المالكي والحنبلي وكان مخصص في المدرسة أماكن بيقعد فيها الفقهاء والطلاب لتلقي الدروس وكان بيطلق عليها إيوانات حابة أكلمكم شوية عن نظام التدريس في المدرسة كان بيتم ازاي زي ما قلت ان المدرسة كانت مخصصة لتدريس المذاهب الفقهية الأربعة خصص السلطان حسن لكل مذهب شيخ ومئة طالب وثلاث معيدين وحدد لكل منهم راتب حسب وظيفته حتى الطالب كان ليه راتب مخصص ليه وعين السلطان حسن مدرس لتفسير القرآن ومدرس تاني للحديث النبوي وعشان يضمن انتظام العمل في المدرسة عين شخصين بيراقبوا الحضور والغياب واحد منهم كان بيبقى موجود في الفترة الصباحية والتاني في الفترة المسائية وكمان عمل مكتبة وعين ليها أمين والحقيقة إن السلطان حسن منسيش الأطفال الأيتام وألحق بالمدرسة مكتبين مخصصين لتعليم الأيتام القرآن والخط مش بس كده كمان وفر ليهم كسوة وطعام وكان لما واحد فيهم بيتم حفظ القرآن بالكامل كان بيكافئه بخمسين درهم وكمان كان بيكافئ معلمه والجميل هنا إن السلطان حسن وفر للطلبة والمعلمين الرعاية الطبية الكاملة فعين طبيبين واحد للباطنة والتاني للعيون وكانوا بيجوا المدرسة كل يوم لعلاج المرضى منهم وده إن دل فبيدل على وجود كل مقومات المدرسة دينيا ومعماريا متمثلة في مدرسة السلطان حسن واللي ما كانش بس راعي للفن كان راعي كمان لشؤون طلاب المدرسة والاهتمام بيهم لأبعد مدى بالنسبة للتخطيط المعماري لمسجد ومدرسة السلطان حسن بصفة خاصة والمدارس الإسلامية بصفة عامة هنلاقي إن المدرسة مت- متأثرة بتراث المساجد الفارسية واعتمدت على التخطيط المتعامد أول ما تدخل من مدخل المدرسة هتمر من دهليز منكسر والدهليز ده معناه ممر طب تفتكروا ليه كان منكسر مش باستقامة الفكرة من بناء الدهليز بالشكل ده هو إنه كان الحفاظ على هدوء للطلاب فترة تلقيهم للدروس من أي إزعاج بيمر بيه في الشارع فكان بيوفر لهم الخصوصية والهدوء نرجع تاني بقى لمسارنا بعد بعد ما بنمر من الدهليز بنوصل لنهايته فتحس إنك مخطوف بجمال وروعة وإبداع ملوش مثيل هتكون في حضرة صحن مكشوف مربع الشكل أرضيته من الرخام محاط بأربع إيوانات وهتلاقي فسقية جميلة من الرخام في منتصف الصحن وعليها قبة خشبية مسنودة على تمن أعمدة رخامية وعليها شريط كتابي لآية الكرسي وزخارف نباتية بعدها هتلاقي نفسك من غير ما تحس واقف في حرم أكبر إيوان في المدرسة إيوان القبلة واللي بيعتبر أضخم الإيوانات بعد إيوان كسرى ملك الفرس هتبص لفوق شوية على جدران الإيوان من فوق هيلفت نظرك شريط كتابي من الجص لسورة المؤمنون بالخط الكوفي المورد أجمل الخطوط في العصر الإسلامي حاجة كده قمة في الإبداع قد إيه كان في دقة وتفنين في كل تفصيلة من التفاصيل بعد ما تلف مع الشريط الكتابي وتتأمله هتنزل بنظرك هتلاقي دكة المبلغ بس تطلع ايه دكة المبلغ وليه موجودة في المكان ده بالتحديد دكة المبلغ هي عنصر معماري مهم جدا في الحضارة الإسلامية تم بناؤه في الصفوف الخلفية للمصلين بهدف تر- ترديد الأذان بعد المؤذن وده لأن مش كل المصلين بيوصل لهم الأذان أو صوت المؤذن وده طبعا علشان زمان ما كانش فيه مايكروفون بيوصل الصوت بشكل واضح لكل المصلين إبداع ودقة ومعالجة حقيقية لكل تفصيلة في وقت ما كانش فيه تقدم تكنولوجي ولكن في عقل بشري فكر وخطط ونفذ فكانت النتيجة إبداع وإبهار لأبعد مدى بعد ما نشوف دكة المبلغ هتقف قصاد أجمل المحاريب الرخامية اللي اتبنت في العصور الإسلامية بلا شك وبيستقبلك معاه منبر رخامي لباب نحاسي بديع الشكل بعد كده هنلاقي باب على يسار المحراب بيوصلك لضريح مسجد السلطان حسن والضريح ده مدفون فيه الشهاب أحمد ابن السلطان حسن أما السلطان حسن نفسه فاتقتل قبل استكمال بنى المدرسة وما تمش العثور على جثته الضريح ده هنلاقيه آه، مغطى بقبة عالية جدا وجدران الضريح ومحرابه من رخام الفاخر وكمان الضريح كان فيه مكتبتين مليانين بكتب لا حصر لها في المذاهب الأربعة موجود فيه كمان أكبر حامل للمصحف الشريف من خشب الصندل وعليه تطعيمات بالصدف لو رجعنا تاني لصحن المدرسة هنلاقي أربع أبواب بواقع كل باب على كل ركن من أركان الصحن والبيبان دي كانت بتضم أربع مدارس بيتم فيها تدريس المذاهب الفقهية الأربعة كان أكبر المدارس دي من حيث المساحة هي المدرسة الخاصة بتدريس المذهب الحنفي كل مدرسة من المدارس الأربعة بتتكون من صحن وإيوان وفسقية وبيطل على الصحن خلاوي الطلبة وخلاوي دي المقصود بيها غرف أو حجرات الطلبة وكانت مكونة من ثلاث طوابق بعض الحجرات دي بتطل على صحن المدرسة والبعض التاني بيطل على واجهة المدرسة الحقيقة إن صاحب الفضل في تصميم المدرسة وبناها الضخم اللي بيتحاكى بيه في كل عصر اسمه كان مجهول لقرون طويلة جدا لحد ما كشف لنا عنه الأستاذ حسن عبد الوهاب من خلال شريط كتابي موجود في المدرسة الحنفية وهو المهندس محمد المحسني اتقال عنها من أضخم مساجد مصر وأعلاها وأكثرها فخامة واتقال عنها إن كان لمصر الفرعونية أن تفخر بأهراماتها فإن لمصر الإسلامية أن تفخر بمدرسة السلطان حسن ومن هنا تلقبت المدرسة بهرم مصر الرابع مدرسة السلطان حسن موجودة في ميدان صلاح الدين بحي القلعة أما المجموعة المعمارية للسلطان المنصور قلاوون اللي اتكلمنا عنها في بداية الحلقة فموجودة في شارع المعز مواعيد زيارتهم بتكون يوميا من الساعة 9 صباحا للساعة 5 مساء أتمنى إنكم تزوروا الأماكن دي وتستمتعوا بكل ركن فيها وتتعرفوا من خلالها على عظمة الحضارة الإسلامية وبكده تكون انتهت حلقتنا مع جولة رقم واحد من قصة أثر واللي استمتعت فيها معاكم بأجمل نماذج أثرية لأسرة قلاوون المملوكية مستنياكم يوم الأحد الجاي إن شاء الله وجولة أثرية جديدة لأثرنا الإسلامية كنت معاكم آية علي وقصة أثر
ده لو اتسابنا ده انا يجيلي تعب اعصاب ده لو اتساب ليله ليلتين انا عايش في عذاب خطفني كده ده أخدني حبة حبة في حاجات مش ممكن تستخبى ما بين اتنين أحبة أنا عمري ما حد خطفني كده ده أخدني حبة حبة في حاجات مش ممكن تستخبى ما بين اتنين أحبة كده أنا متشلة حبيبي وحنية من غير حساب
تسعينات اف ام اجمل ذكريات